طيب آه كنا بنقول آه ان ان الدعاء من العبادات العظيمه اللي ربنا سبحانه وتعالى آه آه آه امرنا بها وان من العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بها الذنوب يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء هنا النقطة الثانية ان ان ده من الله سبحانه وتعالى للعباد بالاستغفار الاستغفار من اجل العبادات الاستغفار هو ايضا دعاء هو طلب المغفرة والمغفرة هي الستر والفرق بين العفو والمغفرة ان العفو محو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها والستر او المغفرة هي محو الذنوب او عدم المؤاخذة عليها مع سترها فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ان هناك سبب من اسباب ربنا بيغفر به الذنوب ايه هو هو الاستغفار ان واحد يستغفر طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ان الانسان اذا عمل معاصي ومش عارف يعدها وعمل معاصي ومش عارف هيحصرها وعارف مع... عمل معاصي ومش عارف يتوب منها بالظبط هي ايه هنا عليه بكثرة الاستغفار ان الاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى طلب المغفرة العام هنا ده نوع من انواع الذكر وهو من احب الاذكار ان ان الاستغفار ان يقول يا ابن ادم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ان ربنا سبحانه وتعالى بينادي على العباد ويقول لهم ان لو ان هناك احد يريد ان ان اغفر له فليكثر من الاستغفار عايزين يا جماعه نخلي عندنا ورد من اوراد الحياه ورد من اوراد اليوميه اسمه الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الاستغفار ده من العبادات العظيمه جدا ذكر ودعاء وباب من ابواب النجاه النبي عليه الصلاه بيدلنا عليه في معامله الله وربنا سبحانه وتعالى اخبرنا به ربنا في الكتاب الكريم في القران يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ان الانسان ليه مش مصدق الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك عليه اموال وبنين ويرزقك من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب الاستغفار من اجل العبادات انما عصام بيلفت نظرنا ان الله سبحانه وتعالى بيتكلم في الحديث القدسي بيقول يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو واحد عمل ذنوبه ومش عارف يحصرها لدرجه ان هو من كثره الذنوب مد البصر ذنوب عارفين عارفين يعني ايه مد البصر ذنوب ده قعد يعملها قد ايه دي يوم ولا يومين وثلاثه ولا اسبوع ولا شهر ولا سنه ده حياه طويله من الذنوب والمعاصي طب هو عايز يرجع طب عايز يتوب طب عايز يستغفر يعمل ايه هنا النبي عليه بيقول انه عليه ان يكثر من الاستغفار قال ثم استغفرتني غفرت لك ثم ده تفيد التعقيب والتراخي يعني لما قعد فترات طويلة من حياته في المعاصي ثم جاء مستغفرا جاء تائبا جاء وعلى فكرة يا جماعة التوبة مش معناها الاستغفار الاستغفار ده ايه ده ذكر اللسان الدعاء ورجاء ده حاجة باللسان وحاجة بالق... بالقلب الدعاء ده باللسان والرجاء ده ايه ده عباده قلبيه يبقى اول معنى من معاني المغفره او اول سبب من اسباب المغفره في هذا الحديث النبي بيدلنا عليه حاجه بتتم باللسان وحاجه بتتم بالقلب الرجاء بالقلب والدعاء باللسان ثم نوع سام يدلنا على شيء اخر يتم باللسان فقط اللي هو ايه الاستغفار طب ما الاستغفار ده محتاج قلب ايوه طبعا محتاج قلب ومحتاج انك تعرف إيه انك انت بتستغفر مين ومحتاج انت تعرف انت بتستغفر من ايه واحيانا تعرف انت مين وبتقول ايه يبقى محتاج انك انت تعرف انت بتكلم مين انت بتكلم الله الغفور الرحيم وانت مين انت العبد المذنب وعندك ايه عندك معاصي بلغت عنان السماء عندك معاصي بلغت مد البصر ما تعن به إيه إيه إيه او ما عنا لك من حتى وصل الى السماء عندك معاصي بلغت السحابه عنان السماء في احد الاقوال يعني سحاب السماء عندك معاصي وعندنا معاصي بلغت ذنوب عظيمة جدا بلغت عددها حتى انها بقت مرئية بقت واضحة بقت تفوح في وسط في كل الاماكن حتى وصلت عنان السماء بقت الناس كلها بتقول عارفين يقول له يعني من ذا الذي كيف يغفر الله لهذا يعني واحد من كثرة المعاصي الناس تظن انه لا يغفر الله له والله سبحانه وتعالى يغفر لجميع العباد اذا إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وإذا حققوا الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإذا رجوا ما عند الله سبحانه وتعالى عارفين حديث رجل أسرف على نفسه في المعصية وكان له أخ والأخ ده كان رجل صالح فكان كلما يمر هذا الصالح على الأخ صاحب المعصية المسرف يقول له اتق الله فكان الأخ صاحب المعصية ده يقول له إليك عني أنت مالك هو أنت بعثت علي رقيبة وكان يتركه ويمر حتى مرة جاء يوما وكان يغرق على نفسه في المعصية فقال اتق الله فقال إليك عني أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أم الراجل الصالح ده ظن ان هو بتاعته ممكن يقول الكلمة الصعبة دي قال له خد بالك بقى ان ربنا مش هيغفر لك كلمة صعبة جدا فنادى منادي من السماء أني غفرت لعبدي هذا أحبطت عمل عبدي هذا ليه؟ قال من ذا الذي يتألى عليه ليه؟ لأنه تكلم على الله بغير علم لأنه تكلم لأنه تكبر على خلق الله بالطاعة لذلك مهم جدا أنه لا ينبغي علينا أن نتكبر على خلق الله أن الإنسان يا جماعة يستغفر يبقى دايما على لسانه الاستغفار النبي عليه الصلاة حديث لما أبو بكر الصديق قال له علمني حديث علمني حاجة أدعو بيها قال له قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إن النبي عليه الصلاة علم سيدنا أبو بكر إن هو يستغفر إن النبي عليه الصلاة كان دائم الاستغفار النبي عليه كان يا جماعه كان بيستغفر في المجلس الواحد اكثر من 70 مره وكان بيعد له اكثر من 100 استغفار في اليوم الواحد النبي عليه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم هو اكبر عزيمه في طاعه الله سبحانه وتعالى النبي اللي حياته كلها من طاعه لطاعه لطاعه لطاعه يعني لما نقول النبي عليه كان بيستغفر من الطاعات كان بيستغفر من نقص الطاعه او من عدم يعني الترقي في كيفيات وعبوديات ومعارج الطاعة لكن هو النبي عليه السلام ذنوبه ايه اصلا ومع ذلك النبي عليه السلام كان دائم الاستغفار كثير الاستغفار النبي يا جماعه كان بيستغفر بعد الصلاة النبي عليه السلام كان بيستغفر في كل وقت كان بيستغفر في وقت السحر في وقت بعد قيام الليل يعني واحد وقف يقوم الليل حتى تورمت قدماه وفي اخر لحظات الليل قبل ما الفجر يؤذن تفاجئ النبي عليه السلام قاعد يستغفر ربنا يثني على المستغفرين بالاسحار فالعباده الاخرى اللي ربنا سبحانه سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب طيب هنا يا جماعه في سؤال هل العبادات ديت مرتبطه بالذنوب ولا ملهاش علاقه بالذنوب يعني واحد عمل معاصي كتير المعصيه دي ممكن تكون في حق زوجته في حق ابنه في حق نفسه المعاصي احيانا تكون متعلقه بحق الله واحيانا متعلقه بحق العباد هنا هل المعاصي اللي, اللي, اللي الاستغفار بي بي بيغفرها هل المع هذه المعاصي هي المتعلقة بحق العباد أم بحق الله سبحانه وتعالى أم إن العبد قصر في حق نفسه في بعض الإيه في بعض الأشياء النبي عليه الصلاة هنا ما وضحش لكن من القواعد الشرعية العامة إن حقوق العباد حقوق العباد الله سبحانه وتعالى لا يسامح فيها انما الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على ما ضيعوا من حقوق العباد لكن هنا في بعد اخر من من ابعاد رحمه الله سبحانه وتعالى بعد اخر في حسن معامله الله ايه هو ان ربنا ممكن يرد العبد ده يعني لو واحد ظلم واحد والعبد اللي ظالم ده ربنا سبحانه وتعالى ارادوا اراد برحمته ان ينجيه طب العبد اللي, اللي مظلوم ده ربنا من من عدلي مش هيدخل عبد الظالم ده الجنة مطلقا حتى يرضى هذا المظلوم هنا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرضي هذا المظلوم إذا الله سبحانه وتعالى رحم هذا العبد بإيه؟ بأن هذا العبد له أشياء وله قدم عند الله سبحانه وتعالى له مكانة عند الله سبحانه وتعالى العبد ممكن يعصي وما كانش يعرف ان هو عصى ممكن يعصي وهو مش واخد باله ان هو عصى ممكن يعصي وهو جهل بمعنى هذه المعصية او لم يكن يفهم ان هذه معصية فهنا ربنا سبحانه وتعالى او او يعصي لانه ضعيف عارفين ان ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصاب ذنبا فقال ربي اصبت ذنبا فقال علم عبدي ان له يغفر ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت قلت لعبدي ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم ثم قال ربي أصبت ذنبا آخر فقال الله سبحانه وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ان يمكث ثم اصاب ذنبا اخر فقال ربي اصبت ذنبا فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ياخذ به غفرت لعبدي غفرت لعبدي غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء هنا يا جماعه ان العبد ده مش مصر على المعصيه انما العبد ده بيضعف العبد ده مش قادر العبد ده بيجاهد نفسه عشان يحاول يصل الله سبحانه وتعالى يبقى السبب الثاني من اسباب مغفره الذنوب هو الاستغفار وطبعا الاستغفار يا جماعه فيه كتب الاستغفار فيه كتب والاستغفار من اجل العبادات ومن اعظم العبادات اللي احنا محتاجه ان احنا ان احنا نحافظ عليها الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يجعل العبد به يزداد قوه كما قال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا اليه إيه إيه إيه إيه إيه يزيدكم قوة إلى قوتكم إن العبد يزداد قوة إن ربنا سبحانه وتعالى بالاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يرزقه مال وبنين وجنات وأنهار إن العبد بالاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الهم والكرب والغم إن العبد بالاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب ثم السبب الأخير في أسباب المغفرة في هذا الحديث التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني واحد جاب خطايا الارض ملء الارض كي قرب ملء الارض يعني كانه ملى الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا معاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك لقيت لق- لاتيتك بقرابها مغفره وطبعا مغفره الله اوسع من قراب الارض اوسع من ملء الارض لكن هذا للتشبيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان الله سبحانه وتعالى بيقول انه لا يمنع احد كثره المعاصي من انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى احنا احيانا كتير يا جماعه بيقولوا ايه احيانا كتير إيه إيه نقول اصل انا عملت معصيه فمش هينفع بما اني عامل المعصيه ديت ان انا اعمل الطاعه ديت يعني هو رابط ما بين طاعه معينه بمعصيه يعني لما تقول لي مثلا بنت إيه م- انت محتاجه تلبسي الحجاب فتقول لك والله انا مش هينفع البس الحجاب الا لما في معصيه معينه ابطلها فانا مش قادر ابطل المعصيه ديت فبالتالي مش هعرف البس الحجاب اصل الحجاب ده عشان انا اكون لابساه محتاجه اكون عندي نوع معين من صوره كده معينه من ال من من من التدين او من ال من ال من العباده او من القرب من الله سبحانه وتعالى مش موجوده الان فبالتالي انا مش ايه مش هعمل الطاعه ديت هنا الحديث ده بيبطل كل هذه الاشياء ان مفيش يا جماعه حاجه اسمها طاعه معلقه بمعصيه او معصيه معلقه بطاعه انك انت عليك ان تجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى شوفوا هل انسان ممكن يخلص لله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى وهو عنده من الذنوب ما ملأ قراب الارض او قارب على ملء الارض او ان ذنوبه بلغت عنان السماء او ان ذنوبه عددها كبير جدا جدا تملأ الارض مد البصر هل العبد ده ممكن يحقق طاعه اسمها الاخلاص هل العبد ده ممكن يحقق طاعه إيه إيه إيه إيه كبيرة اه يا جماعة ممكن العبد يحقق طاعة كبيرة واحنا محتاجين ان احنا نفصل هذه التفاصيل محتاجين نفهم ان الانسان ممكن يضع في معصية معينة وممكن يسرف على نفسه في باب معين وممكن ما يبقاش قادر ولا قوي ان هو يعمل طاعة معينة لكنه إيه، مهما ان هو عمل معصية لا ينبغي عليه ان ييأس فيما عند الله ولا ان يقنط من الله من رحمة الله سبحانه وتعالى الأخيرة حديث إيه إيه إيه انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك لا تشرك بي شيئا ان العبد لا يلقى الله سبحانه وتعالى لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا يعني ايه لا يشرك بالله شيئا يعني العبد ده مات وهو على التوحيد يعني ختم له بالتوحيد يعني واحد اجتهد على نفسه في اخر حياته ان هو ي- يحقق الاخلاص والتوحيد ايه ده طب ما هو واحد ممكن يقول يعني هو هيقضي حياته وشبابه كلها في الطاعه كلها في المعصيه معذره يقضي شبابه وحياته في المعصيه وبعدين يجي لما مات على التوحيد ربنا يغفر له اه لو مات من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه لكن هو مين يضمن ده مين يضمن ان هو يعيش حياته في المعاصي ثم هو لا يموت على معصيه مين يضمن ان هو يعيش حياته في المعاصي وان قلبه يتح- يحقق التوحيد في اخر لحظات حياته ان يا جماعه ده محتاج قوه قلب ده محتاج قوه توبه ده محتاج قوه رجاء لان المعصيه بتضعف الاخلاص في القلب المعصيه درجه من درجات وصورة من صور ضعف الإخلاص في القلب والمعصية لها أثر على القلب إنها بتضعف الإخلاص في القلب المعصية أثر من آثار المعصية هو إن العبد بييأس فيما عند الله سبحانه وتعالى بيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى لذلك تجد أكثر الناس قنوطا من رحمة الله مين؟ أكثر الناس قنوطا من رحمة الله أكثر الناس معاصي الشيطان يئس من رحمة الله اسمه إبليس يعني أبلس يائس يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى ليه؟ لكثرة معاصيه إن المعاصي أغلقت قلبه أغلقت فكره حتى أنه لم يعد يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى وعلى قدر ما في الإنسان ما يحق الإنسان من إخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيد لله سبحانه وتعالى إنه يجمع قلبه على الله إنه يجعل خوفه فقط من الله إنه يجعل حبه فقط لله إنه يخلص في الحب الذين امنوا اشد حبا لله الذين امنوا اشد خوفا من الله قال اتخشونهم فالله حق ان تخشوا ان هؤلاء يخشون الله يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الى الله لما حققوا التوحيد في الحب وحققوا التوحيد في الخشيه وحققوا التوحيد في الرجاء حققوا التوحيد في تعلق القلب بالله قلبه ما عادش في قلبه حد عايز يقرب منه الا ربنا يقول لك والله انا ما عنتش ما عنتش حريص على ان انا اقرب من حد انا بقيت حريص حريص ان انا اقرب من ربنا ما كنتش خايف ان انا افقد حاجه بقيت, بقيت خايف ان انا افقد علاقتي بالله سبحانه وتعالى ما كنتش ارجو ما عند الناس انما ايأس من الناس وارجو ما عند الله سبحانه وتعالى قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره المغفره يا جماعه هي اعظم ما يحصل عليه العبد يوم القيامه واعظم ما يحصل عليه العبد في الدنيا ان العبد اذا غفر ذنبه إيه إيه إيه هذا العبد له مكانة عند الله سبحانه وتعالى العبد إذا غفر ذنبه نجا العبد إذا غفر ذنبه ارتفع العبد إذا غفر ذنبه فتحت له أبواب البركة العبد إذا غفرت الذنوب فتحت له أبواب البصيرة إن يا جماعة الموانع العوائق امام الوصول الى الله سبحانه وتعالى دائما الذنوب عشان كده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اول الصلاه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد يعني كل درجات الايه درجات الحراره بتاعه الميه حتى يطهر القلب من الذنوب العبد اذا غفرت له ذنوبه هذا مآل العبد هذا ما غاية ما يرجو العبد من الله سبحانه وتعالى عشان كده كان علي يقول لا يرجون واحد لا يرجون أحد إلا الله ولا يخافن أحد إلا ذنبه يقول لك ما تخافش إلا من ذنوبك وما ترجوش إلا ولا ترجو إلا الله لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه إن العبد يخاف من الذنب ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى حديث جميل جدا يتكلم على إن الإنسان مهما عمل معاصي مهما ارتكب مهما فعل هو عليه أن يرجع إلى الله وعليه أن يتوب إلى الله بقيت نقطة هل ده له علاقة بالتوبة؟ اه له علاقه بالتوبه يقينا التوبه ايضا سبب من الاسباب العظيمه لمغفره الذنوب احنا اتكلمنا قلنا قبل ما نتكلم في شرح الحديث محتاجين نتناول قواعد الحسنات والسيئات التوبه لها شروط ان العبد عشان يتوب الى الله سبحانه وتعالى محتاج ان هو يخلص لله سبحانه وتعالى محتاج ان هو يترك الذنب محتاج ان هو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى محتاج ان هو يعزم على عدم العوده محتاج ان هو يؤدي الحقوق الحقوق محتاج ان هو ينتهي عن الذنب ويندم على ما ارتكب من هذا الذنب في الماضي ان التوبه لها شروط والعبد لا شك انه اذا تاب الله سبحانه وتعالى يقبل التائبين ويحب التوابين ويعطي للتائبين ما لا يعطي لغيرهم ويعني هقول ان من اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى ومن احب عباد الله سبحانه وتعالى التوابون الله سبحانه وتعالى يحب العبد التواب يحب العبد الذي يرجع الله سبحانه وتعالى فالتوبة سبب من أسباب المغفرة عظيم ولكن أيضا الدعاء سبب من أسباب المغفرة عظيم والرجاء سبب من أسباب المغفرة عظيم والاستغفار سبب من أسباب المغفرة عظيم والإخلاص سبب من أسباب المغفرة العظيم حديث البطاقة حديث يعني من الأحاديث الجميلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يأتي يوم القيامة له سيئات مد البصر له عدد سيئات مد البصر له 99 سجل كل سجل سجل ده يعني زي كتاب كده عارفين السجل كتاب كبير الكتاب ده عدد اوراقه كبير جدا اللي هو مد البصر يعني انت لو عندك مكتبه كبيره فيها 1000 كتاب ولا 2000 كتاب بيقول لك ده انا عندي على على مثلا مسافة خمسة متر ولا عشرة متر كتب تخيلوا ان واحد عنده كتب مد البصر كلها مليانة مليانة ايه بقى مليانه سيئات ملائكة السماء كتبت عليه كمية سيئات 99 سجل كل سجل مد البصر كل سجل كتاب ملي... كل صفحة من الصفحات مليانة سيئات يعني ما الراجل عمل سيئات كل أنواع السيئات إن لك أن تتخيل أنواع السيئات فهذا العبد لما اطلع على سيئاته أيقن بالهلاك ثم جاء موقف الحساب فإذا له سجل ملوش بقى سجل ملوش كتاب له بطاقة عنده حسنة ايه الحسنة ديت الحسنة ديت اسمها حسنة التوحيد ان العبد ده ختم له بالطاعة ختم له بالتوحيد ان العبد ده له بطاقة مكتوب عليها لا اله الا الله واحد يقول لي طب ما المنافقين بيقولوا لا اله الا الله ويخشوا النار وربنا قال ان المنافقين في الدك الاسفل من النار صحيح لكن هذا العبد له حال اخر هنا في معنى اخر النبي عليه الصلاه يريد ان يعلمنا اياه مش مجرد ان هو قال لا اله الا الله زي اي ما حد بيقولها ولا مجرد ان هو عنده بطاقه مكتوب عليها كلمه لا اله الا الله مش مجرد كلمه انما هذا العبد كان له حال مع هذه الكلمه هذا العبد ختم له بهذه الكلمه هذا العبد حقق هذا الاخلاص فياتي يوم القيامه فتوضع السجلات مد البصر ويوضع هذا الاخلاص اللي هي حديث النبي عليه الصلاه في الاخير اللي بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيت قرابها مغفره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع السيئات في كفه 99 سجل وتوضع كفه البطاقه في كفه الحسنات فاذا بالبطاقه تطيش بالسيئات ايه ده هي البطاقة اللي عليها الحسنة دي حسنة واحدة بس ممكن تطيش بالسيئات اه هو ده معنى الحديث يا جماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه عن الله سبحانه وتعالى إن أنه لا يثقل مع اسم الله شيء أن السماوات والأرض لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله لو أن السماوات والأرض حلقة لقسمتهن لا إله إلا الله إن هذا التوحيد وهذا الإخلاص في قلب العبد هذا من أعظم الأسباب الذي يغفر الله به جميع الذنوب إن العبد ده كان بيعبد بوزة وعمل كل أنواع المعاصي كان بيعبد صليب وعمل كل أنواع المعاصي ثم هو أخلص لربه وتاب إلى ربه وأسلم لربه وشهد أنه لا إله إلا الله هذا التوحيد هذا الإخلاص الإخلاص في التوحيد الله سبحانه وتعالى يغفر به جميع الذنوب حتى كانت لو كانت هذه الذنوب ملء الأرض لو أن رجل أسرف على نفسه في المعاصي ثم جاء مخلصا إلى الله سبحانه وتعالى وختم له بذلك غفر الله سبحانه وتعالى له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته